بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء النهاردة إن شاء الله هنستكمل آخر جزء في قانون الغازات آه، في القانون العام للغازات وإن شاء الله هنكمل الفصل السابع آه، نتذكر مع بعض كده الشكل بتاع القانون العام للغازات هو كان بيقول إن P في volume على T بيساوي n R حيث ان عدد المولات اول سؤال معانا النهارده عايزين تعريف الثابت العام للغازات واستنتاجه ووحده قياسه وهنقارنه مع ثابت بولتزمان فهندخل على طول في شكل المقارنه هنا الثابت العام للغازات وهنا ثابت بولتزمان اولا القانون R بتساوي B فوليوم على T في N أما التعريف احنا متعودين على طريقة محددة في التعريف البسط هو البسط إذا كان المقام قيمته واحد البسط هنا يا جماعة P volume ده عبارة عن طاقة لأن الضغط في الحجم ده شغل طيب لو افترضنا ان ال R هي الشغل يبقى ال- الفرق في درجة الحرارة بواحد وعدد المولات واحد فيبقى التعريف ان الثابت العام للغازات هو الطاقة اللازمة اللي هو بقى ده البسط اهو لرفع درجة حرارة مول واحد من الغاز درجة واحدة كلفينية الثابت العام للغازات هو الطاقة اللازمة لرفع درجة حرارة مول واحد من الغاز بمقدار درجة واحدة كلفينية أما عن استنتاج قيمته فنفرض أن لدينا مول واحد من الغاز عند ميم ضاد دال يعني معدل الضغط المعتاد ودرجة الحرارة المعتادة وهنبتدي نعوض في القانون اللي قدامنا تبقى ال R بتساوي ال P بالتعويض المباشر على طول يا جماعه 1 و13 في 10 اس 5 ال volume انا لما يكون عندي مول معروف حجم المول عند الميم ضاد دال 22 و4 من 10 لتر فهضرب هنا في 10 اس ناقص 3 عشان احول من اللتر لمتر مكعب اما ال n هتبقى قيمتها واحد لان انا افترضت ان انا عندي مول واحد وال T هتبقى 273 لان انا عند معدل الضغط ودرجه الحراره. هيطلع الناتج 8 31 من 100 ايه الوحده يا جماعه؟ هرجع للقانون تاني عشان اجيب الوحده. البسط بالجول والمقام بالكلفن يبقى الوحده بتاعتي جول لكل كلفن. ولما اجي اقول لك ما معنى ان الثابت العام للغازات 8 31 من 100 جول لكل كلفن اقول له اي ان الطاقة اللازمة لرفع درجة حرارة مول واحد من الغاز درجة واحدة كلفينية بتساوي 8 31 من 100 جول وهنتهي بكلمة جول لأن أنا بتكلم عن الطاقة أما ثابت بولتزمان ثابت بولتزمان الرمز بتاعه كي وهو عبارة عن حاصل قسمة R على ان ايه بالراحة كده مش دي الطاقة اللازمة للمول كله اه طب وعدد افوكادرو ده ده عدد جزيئات المول وكأن ده نصيب المول كله من الطاقة ودوت عدد افراد المول انا لما اقسم نصيب الجماعة على عدد افراد الجماعة يديني نصيب الفرد طب هنا برضو دي الطاقة اللازمة للمول كله ودي الطاقة اللا... ودي عدد جزيئات المول اه طب بص كده يبقى ثابت بولتزمان هو الطاقة اللازمة لرفع درجة حرارة وبدلا من كلمة مول واحد ما انت فرقتهم بقى على كله هنحط هنا كلمة جزيء واحد من الغاز درجة واحدة كلفينية يبقى ثابت بولتزمان هو الطاقة اللازمة لرفع درجة حرارة بدل من واحد لا هنقول ايه جزيء واحد طيب بالنسبة لاستنتاج قيمته استنتاج قيمته هو من اسهل ما يمكن ال K هتساوي ال R 8 31 آه وبعدين هعوض بعدد افوكادرو 6 23 من 1000 في 10 اس 23 هيطلع معايا الناتج 1 38 من 100 في 10 اس سالب 23 والناتج برضه هيبقى يا جماعه بالجول لكل كلفن ولما اقول لك ما معنى ان ثابت بولتزمان آه، الرقم دوت جول لكل كلفن هتقول لي أي أن الطاقة اللازمة لرفع درجة حرارة جزيء واحد من الغاز درجة واحدة كلفينية بتساوي 1.38 في 10 أس سالب 23 جول فقط طيب بطريقة المسألة هتيجي إزاي على القانون العام للغازات إذا كانت المسألة فيها الثابت العام للغازات فمعظم المسائل بنبدأها بحل P volume على T بيساوي n في R طيب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام عادة موضع اللعب في ال- في القانون دون بيبقى الان طب بيلعب فيها ازاي عندي ثلاث طرق يا اما بيديك كتلة الغاز وانت تقسمها على كتلة المول يبقى الان دي ممكن التعويض عنها بام غاز على ام مول او عدد جزيئات الغاز على عدد جزيئات المول اللي هو عدد افوكادرو او حجم الغاز على حجم المول بس بيشترط في ده تحديدا ها ان يكونوا الاثنين عند نفس الضغط والحرارة طب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي M غاز على M مول جت منين انا لما اقول لك المول بتاع الغاز الفلاني 15 جرام وانت جايب لي 30 جرام يبقى دول كام مول 2 مول يبقى انت عرفت عدد المولات من قسمة الكتلة اللي انا مديها لك على كتلة المول اهو يبقى عدد المولات استعضت عنها بايه بكتلة الغاز على كتلة المول طيب حجم الغاز او حجم المول من الغاز عند ال STP 22.4 من عشرة طب انا اديتك غاز 44.8 من عشرة حجما يبقى انا اديتك كده كام مول كده برضو اديتك 2 مول قسمت حجم الغاز على حجم المول طيب انا عارف ان المول فيه عدد افوجادرو من الغاز 6 23 الى اخره طيب انا اديتك ضعف هذا العدد يبقى انا اديتك برضو 2 مول يبقى عدد المولات بيجي من قسمة كتلة الغاز على كتلة المول او عدد جزيئات الغاز على عدد جزيئات المول او حجم الغاز على حجم المول بس ده الوحيد اللي يشترط له انه يكون عند نفس الضغط ودرجة الحرارة طيب هننتقل بعد كده للفصل السابع آه، الفصل السابع اسمه نظرية الحركة للغازات وقبل ما ننتقل ليه أنا عايز أقول لحضرتك إن هو هو هو نفس اللي اتقال في الفصل السادس ولكن بنظرة تفصيلية وقبل ما ندخل في الاستنتاجات بتاعتنا عشان دي مهمة جدا الفصل السابع يا جماعة فصل صغير والأسئلة فيه بتبقى مركزة قوي صلي على النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي ال- الفصل السابع بيبدأ بحاجة اسمها نظرية الحركة للغازات وهي بالظبط وصف للغاز وكأني حاطط عينيا في ميكروسكوب وببتدي اتفرج على الغاز وبوصف اللي انا بشوفه اسمها نظرية الحركة للغاز المثالي طيب بتقول ايه بتقول ان الغاز قدامي هو بيتكون من جزيئات ماشي تامة المرونة بتتحرك ولا ساكنة بتتحرك حركة عشوائية بس حركة عشوائية بين كل فطبيعي انها هتصطدم مع بعضها ومع جدران الاناء بس خد بالك انا لما بقول حركة عشوائية الناس بتتخيل ان هو الجزيء بيتحرك بيلف لا حركة عشوائية هي اشبه ما تكون بحركة كرات البلياردو لانها بين كل تصادم والتاني يعني الجزيء اهو يا جماعة هيبتدي يتحرك كده يصطدم وينعكس يخبط في زميله هينعكس تاني يخبط هنا اه يعني تقصد تقول انه بين كل تصادم واخر بيتحرك الجزيء في خط ايه مستقيم طيب تعرف ان هو لما بيخبط بيرتد بنفس السرعة بنفس الطاقة اي لا يحدث فقد في الطاقة ويسمى هذا التصادم بالتصادم المرن وبالمناسبة عشان انا مش عارف تعريف التصادم المرن التصادم المرن هو التصادم الذي لا ينتج عنه فقد في طاقة الحركة يعني الجزيء يخبط في زميله او يخبط في الجدار ويرتد بنفس الطاقة طيب الجزيئات دي في حركتها بتتبع قوانين نيوتن تتبع جزيئات الغاز أسباب في حركتها قوانين نيوتن للحركة طب بالمناسبة بقى كده أفكر حضرتك بالثلاث قوانين بتوع نيوتن لأن إحنا وإحنا بنذاكر بتبقى دي مشكلة انا عارف اه بقول ينطبق عليهم قانون نيوتن بس انا ناسي قوانين نيوتن القانون الاول اللي هو الجسم الساكن يبقى ساكن ما لم تحركه قوه والجسم المتحرك يبقى متحركا في خط مستقيم ما لم توقفه قوه ماشي بس ده مش هنستخدمه قوي دلوقتي جوه قوانين الغازات هنستخدم اكتر القانون الثاني دلوقتي انا آه، القانون الثاني بينص على ان القوه المحصله المؤثره على جسم هي المعدل الزمني للتغير في كميه التحرك ده هنعوزه كتير قوي القوة المحصلة المؤثرة على جسم هي المعدل الزمني للتغير في كمية التحرك يعني بقسم حاصل ضرب آه، حاصل التغير في كمية التحرك على آه، التغير في الزمن بمعنى لو كرة خبطت في حائط تمام فتغيرت كمية تحركها نتيجة هذا التصادم وانا عايز احسب القوه اللي اثرت بيها الكره على الحائط على فكره الاثبات ده برضه هنتعرض له في الحديثه في الفوتونات طيب الجزيء ده او الكره ديت خبطت في الحائط وارتدت هي كان معاها كميه تحرك نحسبها قبل التصادم وبعدين كميه تحركها بعد التصادم ونحسب التغير في كميه التحرك ونقسمه على الزمن اللي حصل فيه التصادم وبنحسب القوه يبقى القانون الثاني لنيوتن القوه المحصله المؤثره على جسم هي المعدل الزمني للتغير في كميه التحرك ماشي اما القانون الثالث لنيوتن وده مهم جدا برضه بيقول ان اذا اثر جسم على جسم اخر بقوه فان الجسم الاخر يؤثر على الجسم الاول بقوه مساويه لها في المقدار ولكن مضاده لها فين في الاتجاه بمعنى لو الكره دي كانت اثرت على الحائط بقوه 100 نيوتن هيبقى الحائط رد عليها برضه طالما هو في حالة استقرار بقوة 100 نيوتن ولكن في عكس الاتجاه فنديها إشارة سالبة نقول كمان القوة اللي الكرة أثرت بها على الحائط الحائط رد عليها بنفس القوة ولكن في عكس الإيه الاتجاه يعني القانون الثالث ملخصه F1 بيساوي سالب F2 أو F بيساوي سالب F وبالمناسبة برضه بنط... القانون الثالث دوت ممكن نشتق منه لو فكيت لي F1 هيبقى دلتا PL1 على دلتا t F2 دلتا PL2 على دلتا t شيل دي مع دي تلقى ان التغير اللي يحصل في كميه تحرك الجزء الجسم الاول يساوي سالب التغير اللي يحصل في كميه تحرك الجسم الثاني طب صلي على النبي عليه الصلاه والسلام هنتعرض اثناء الاثباتات ان الكره هتخبط في الحائط ماشي هي حصل تغير في كميه تحركها وليكن 50 يبقى الحائط حصل له تغير سالب 50 نقول كمان القانون الثالث لنيوتن يا اخوانا نشتق منه قانون اسمه قانون بقاء كمية التحرك القانون الثالث لنيوتن بيقول ان القوة اللي أثر بها الأول على الثاني الثاني رد عليه بيها بس بعكس الايه الاتجاه نشتق منها قانون بقاء كمية التحرك نقول التغير في كمية تحرك الجسم الأول والتغير في كمية تحرك الجسم الثاني متساويين ولكن ايه متعاكسين طيب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام نرجع تاني برضو لفروض النظرية بتاعتنا بنقول أن من ضمن فروض النظرية أن جزيئات الغاز دي صغيرة جدا ولكنها تشغل حيزا كبيرا لأن المسافات البينية بينها كبيرة جدا لدرجة أنه يمكن إهمال حجم جزيئات الغاز مجتمعة بالنسبة لحجم الحيز الذي تشغله الكلام بسيط طيب في حاجة تانية مهمة جدا قوى التماسك بين جزيئات الغاز يمكن إهمالها وبالتالي فإن طاقة الوضع بين جزيئات الغاز تساوي صفر طب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام في طلبة من الشاطرين قوي اللي ما بيحبوش يفوتوا كلمة هيقفوا عند الكلمة دي ويبقى عايز يستنتج عايز يفهم الكلام ليه لما ما فيش قوة تماسك بقول طاقة الوضع بصفر صلي على النبي وأنا أقول لك صلى الله عليه وسلم دلوقتي عايز أقول لك يعني إيه طاقة وضع أساسا طاقة وضع لها أشكال متعددة هي طاقة مختزنة بسبب تغير الوضع بتاع الجسم يعني على سبيل المثال لو أنا معايا أستيك وشديته أنا دلوقتي بذلت شغل الشغل ده مخزن في استطالة الأستيك ده اسمه طاقة وضع لو سبت هيرجع تاني طب نخش في الموضوع على طول لو أنا معايا جزيئين في بينهم أساسا قوى تماسك لو شديت كده بعدتهم عن بعض وسبت هيبدأوا يرجعوا لبعض تاني بسبب قوة التماسك آه طب جزيئات الغاز أساسا ما عندهاش قوة تماسك يبقى ما فيش إيه طاقة وضع يعني يمكن إهمال طاقة وضع جزيئات الغاز لأنها يمكن إهمال قوة التماسك بتاعتها طيب من ضمن كمان المعلومات اللي عندنا أن الحجوم المتساوية من الغازات المختلفة تحتوي على نفس العدد من الجزيئات إذا كانت تحت نفس الضغط ودرجة الحرارة صلى على النبي عليه الصلاة والسلام دلوقتي في مشكلة عند بعض الناس في الحتة دي في الفهم هو مش فاهم ليه هو حفظها طب يلا بينا نعالجها كده مع بعض أنا بقول الحجوم المتساوية من الغازات المختلفة تحتوي على نفس العدد من الجزيئات إذا كانت تحت نفس الضغط والحرارة نفهم الأول الموضوع وبعدين نوصفه الموضوع بيقول إن أنا مثلا لو عندي لترين نيتروجين ولترين أكسجين بيتعرضوا لنفس الضغط ونفس الحرارة ليه بقى نفس لو عديت يعني لو تخيلت ان احنا نقدر نعد جزيئات النيتروجين ونعد جزيئات الاكسجين هيبقوا نفس العدد اقول لك تعال نسأل ايه سبب تغير العدد سبب تغير العدد هو تغير المسافات البينية دول لو اترصوا بطريقة غير دول يعني دول اترصوا زحمة كده جنب بعض ودول اترصوا بعيد عن بعض يبقى العدد هيختلف يبقى تاني كده اختلاف العدد سبب اختلاف المسافات البينية يعني اللي بيأثر في العدد هو المسافات الايه البينية ماشي نرجع بالموضوع لورا شوية المسافات البينية متساوية أساسا في النيتروجين وفي الأكسجين وفي كل الغازات طب ليه اسأل نفسك ايه العوامل اللي ممكن تأثر في المسافات البينية رقم واحد الضغط واحنا اشترطنا التساوي ماشي يبقى الضغط مش هيأثر ما هو لأن هنا زي هنا اتنين الحرارة ما انت كل ما تسخن الجزيئات تبعد عن بعضيها طب احنا اشترطنا التساوي الضغط هنا زي الضغط هنا والحرارة هنا زي الحرارة هنا طب رقم ثلاثة تأثيرا في المسافات البينية هو قوة التماسك يا اخوانا المسافات البينية بتتأثر بثلاث حاجات ايه هما اول حاجة الضغط ودرجة الحرارة وقوة التماسك طب قوة التماسك مش موجودة اساسا والضغط والحرارة متساويين خلاص يبقى تساوت كل العوامل المؤثرة في المسافات البينية يبقى تتساوى المسافات البينية وبالتالي يتساوى العدد هنا زي العدد هنا آه يبقى دلوقتي أنا عرفت المفروض أكون فهمت الجزئية ديت الحجوم المتساوية من الغازات المختلفة إذا كانت تحت نفس الضغط والحرارة فإنها تحتوي على نفس العدد من الجزيئات يلا بينا بقى دلوقتي عندنا ثلاث استنتاجات استنتاج عن الكثافة بتاعة الغاز واستنتاج عن ضغط الغاز واستنتاج عن درجة الحرارة بتاعة الغاز ده من وجهة نظر مين؟ نظرية الحركة للغازات وبالمناسبة نظرية الحركة للغازات دي بيقولوا عليها دراسة ميكروسكوبية للغاز وعايز اقول لك ان كل موضوع بندرسه له دراستين دراسة ماكروسكوبية يعني تناول الامور كده بالشكل العام ودراسة ميكروسكوبية يعني اكثر تفصيلا ولازم الاثنين يتصلوا يعني لازم الاثنين يؤدوا الى نفس النتائج طب لو ما ادوش لنفس النتائج يبقى فيهم دراسة غلط طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم اولا كثافة الغاز ودي سهلة جدا كثافة الغاز بديهي انها تساوي كتلة الغاز على حجمه كتلة الغاز عبارة عن ايه حاصل ضرب كتلة الجزيء في عدد الجزيئات يبقى N في m على volume volume ده الحجم الذي يزغ- يشغله الغاز يبقى ال rho كثافة الغاز بتساوي N اللي هو عدد جزيئات الغاز في كتلة الجزيء طيب ممكن آه m الجزيء الناس تسأل بتيجي ازاي بقسم على طول M مول على عدد افوجادرو وندي مثال لو طلبت من حضرتك كتلة جزيء الأكسجين ام بتاعة جزيء الأكسجين هتقسم على طول ام مول تمام 32 من ألف كتلة المول بتاع الأكسجين على ان ايه أبقى أنا كده جبت كتلة جزيء الأكسجين يبقى كتلة أي جزيء بنقسم كتلة المول على عدد أفوجادرو طيب يبقى دي كثافة الغاز يا جماعة ممكن برضو ال N على ال volume بتتاخد مع بعضها وبيرمز لها برمز n small هو شبه كده عدد المولات بس هنا بيرمز بحاجة تانية طب N هنا يرمز بنقول عليه الايه بقى عدد الجزيئات في وحدة الحجوم ايه يا اخوانا عدد الجزيئات في وحدة ايه الحجوم طب واصعب حاجة ممكن تجينا على الجزئية دي ان انا اقول لك ان يساوي ان هنا يساوي ايه انا عوضت عنه بان على فوليوم طيب او ايه بقى من هنا رو على ام يعني يا جماعة عدد الجزيئات في وحدة الحجوم اهو ليه قانونين قدامنا اهو يا ريت الناس ت... يعني تكتب معايا الحاجات دي ان عدد الجزيئات في وحدة الحجوم بيساوي ان اللي هو عدد الجزيئات الكلي على الحجم وبيساوي برضو كثافة الغاز على كتلة الجزيء الواحد طيب ده كان اول موضوع اللي هو كثافة الغاز الموضوع الثاني هو موضوع مهم جدا اللي هو ضغط الغاز صلي على النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي انا عندي آه، اناء مكعب الشكل فيه من جوه غاز وانا ذكرت لفظ ضغط الغاز على جدران الاناء السؤال الاول كيف يضغط الغاز على الجدران الغاز عنده ايد بيضغط بيها لا الغاز يضغط على الجدران عن طريق التصادمات اه يبقى دلوقتي لو كان الغاز سريع هيعمل تصادمات كتير يبقى يعمل ضغط جامد طب لو كانت جزيئات الغاز كتيرة اه يبقى هتعمل ضغط كبير لان العدد لما هيزيد هيبقى معدل التصادمات اكتر هيعمل ضغط كبير طب عايزين نمسك الموضوع من اوله نقول ايه بقى نقول ان احنا نفرض ان احنا عندنا اناء مكعب الشكل جواه جزيئات كتير من الغاز وليكن عددها N كتلة كل واحد اسمها m small ماشي وكأني هراقب جزيء من الغاز اسمه m هيتحرك ازاي هشوف الجزيء هيروح يخبط في الجدار ويرتد الخبطة دي لما خبط ورجع هو أثر بقوة على الجدران طيب يبقى أنا مطلوب مني أحسب هذه القوة يبقى أول خطوة عندي هحسب القوة اللي الجزيء أثر بيها على الجدار طب هعرف القوة دي إزاي هجيب كمية تحركه قبل ما يصطدم بالجدار ثم بعد ما يصطدم بالجدار يبقى أنا عندي PL قبله و PL بعده وأجيب الدلتا PL ماشي واقسم على الزمن يبقى معايا دلتا PL على دلتا t ابقى كده جبت ال F بتاعت الجزيء الواحد اقسم ديت على المساحه ابقى جبت الضغط بس تعالى بقى نقول الموضوع بتفاصيله وانت بتتعلم ال الاستنتاج دوت لازم تعمل الرسمه بتاعته إناء مكعب الشكل طول ضلعه ال طيب تخيل إن في جزيء قاعد جوه طب الجزيء اللي قاعد جوه ده هيتحرك في أنهي اتجاه؟ عنده ثلاث احتمالات الاحتمال الأول هو الحركة في هذا الاتجاه والاحتمال الثاني الحركة في هذا الاتجاه والاحتمال الثالث للداخل وللخارج اللي هم الأبعاد الثلاثة يعني آه طيب تعالوا نفترض إن ده احتمال إنه يتحرك في اتجاه المحور X وده احتمال إنه يتحرك في اتجاه المحور Y وده احتمال إنه يتحرك في اتجاه المحور Z طيب يا ترى أي الاحتمال هو الأقرب؟ أي الاحتمال هو الأقرب الجزيء يفضل يمشي في أنهي اتجاه ما عندوش أولويات الجزيء أهو الاتجاهات احتمالاتها متساوية بالنسبة له آه يعني تقصد تقول إن احتمال تحركه في الاتجاه إكس زي واي زي زد آه طبعا يبقى حركته في, الاحت... في الاتجاه الواحد تلت الاحتمال الكلي هنخليها على جنب دلوقتي وهنفترض مجازا انه هيتحرك في الاتجاه X يبقى مركبة سرعته في هذا الاتجاه اسمها VX واحنا اتفقنا ان كتلته ايه يا جماعة M طيب هيروح يصطدم بهذا الوجه طب بعد ما يصطدم هيرتد في عكس الاتجاه وبعدين برضه بسرعة VX ولا اقل منها هي هي ولكن في عكس الاتجاه طب ليه هي هي ما احنا اتفقنا ان التصادم تصادم ايه مرن اه يبقى اول سؤال هيجي في ذهني يلا بينا نحسب PL للجزيء قبل التصادم MVX طب PL للجزيء بعد التصادم سالب MVX طب التغير الذي حدث في كمية التحرك التغير دايما بقول بعد ناقص قبل يعني ناقص ام في اكس ناقص تاني ام في اكس يطلع سالب 2 MVX ده دي delta PL لمين يا اخوانا للجزيء خلال تصادم واحد طيب يا ترى يبقى delta PL للجدار مش الجزيء خبط في الجدار وانا لسه من دقيقه واحده قلت لكم ان لما جسم يخبط في جسم التغير اللي حصل في الاول بيساوي التغير اللي حصل في الثاني ولكن بالعكس يعني delta PL للجدار هتساوي زي بتاعه الجزيء بس شيل السالب 2 MVX كده احنا جبنا delta PL للجدار طيب قربنا شوية على ال F اهو فاضل مين بس ال delta T متوسط الزمن بين التصادم والتصادم الذي يليه طيب انا طول عمري اعرف ان السرعة مسافة على زمن طب يبقى الزمن بيساوي مسافة على سرعة هدي مكان دي طيب الزمن بين تصادم واخر هو الجزيء لما يخبط هنا ويروح يخبط هنا ويرجع هنا تاني تاني الجزيء خبط في الحيطة دي راح ورجع خبط فيها تاني يبقى مشي مشوار قد ايه L وبعدين L تانية يبقى المسافة المقطوعة هي 2 L طب والسرعة بتاعته اسمها ايه VX يبقى متوسط الزمن بين كل تصادمين متتاليين delta T بيساوي 2L على VX طب انا كده جهزت ال delta PL وجهزت ال delta T انا كده جاهز ان انا اجيب ال F يبقى القوة بتاعت الجزيء delta PL على delta T يلا بينا نعوض delta PL بكام يا جماعة 2 MVX طب و delta T 2L على VX يبقى دي تاخد تربيع ودوت يمشي مع دوت يفضل عندي ايه بقى MVX تربيع على L دي القوة بتاعت الجزيء الواحد طيب لو عايز القوة بتاعت الجزيئات هضرب على طول في N وادي ال M وادي ال ال VX تربيع هتمشي ويتحط مكانها تلت V تربيع لان احنا اتفقنا من الاول ان حركتي في الاتجاه X هي تلت الاحتمال الكلي فهشيل VX تربيع واحط مكانها تلت V تربيع طيب يبقى دي ال F طب انا عاوز الضغط الضغط هيساوي مين على مين F على A طب ال F تلت NMV تربيع على L طب وال A مساحة هذا الوجه L في L يبقى L تربيع جنب L بقوا L ايه يا جماعة تكعيب طب L تكعيب تمثل ايه من هذا المكعب تمثل حجمه L تكعيب تمثل حجم هذا المكعب يبقى ده بيساوي تلت NMV تربيع على volume يقول لك ده صعب قوي يا استاذ والله انا متاكد تماما ان هو ده يعني من اطول الاثباتات في المنهج اذا ما كانش هو اطولهم انت بس يعني خليك معايا مره تانية وانا هقوله مره تانية بسرعه كده وان شاء الله تحفظه معايا يا ترى فاكر PL قبل اه MVX طب و PL بعد سالب MVX طب والتغير سالب 2 MVX طب والتغير بتاع الجدار 2 MVX طب وال delta time كان بيساوي ايه على ايه 2 L على VX طب والقوه اقسم دي على ديت delta PL على delta T يلا ها ال delta PL يعني 2 MVX طب وال delta T 2 L على VX شيل الاثنين مع الاثنين يفضل ايه بقى MVX تربيع على L يبقى ال F بتساوي MVX تربيع على L طب دي F جزيء واحد F جزيئات هضرب في N يبقى F بتساوي NM على L ومكان ال V X تربيع هنحط تلت V تربيع اخر خطوه الضغط تلت N M V تربيع على L وبما ان الضغط قوه على مساحه يبقى احط L تربيع كمان تتخبط في L ديت بقى L تكعيب وال L تكعيب ده هو الحجم يبقى ال P بيساوي تلت N M V تربيع على volume وممكن استبدل دي كمان يبقى ال P بتساوي تلت rho V تربيع اللي احنا عملناه دلوقتي كان استنتاج ضغط الغاز خد بالك ممكن السؤال ده يجي مباشر وبقاله كتير ما جاش مباشر كده استنتج ضغط الغاز من فروض نظرية الحركة للغازات هيكون هذا الكلام الاستنتاج ده يا جماعة يعتبر من أهم الاستنتاجات لأن الفصل السابع فصل محدود فهو فيه استنتاجين الاستنتاج دوت والاستنتاج بتاع درجة الحرارة فخد بالك منهم كويس طيب الموضوع اللي بعد كده هو برضو مشتق من الموضوع دوت اللي هو حساب درجة حرارة الغاز بس الأول هنقول بعض الملاحظات على القانون ال P بتساوي تلت N M V تربيع على volume صلي على النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي لو بصيت للقانون وحاولت تبص على مدى منطقيته الضغط يزداد بزيادة عدد الجزيئات ما هو كل ما عدد الجزيئات يزيد معدل التصادمات يزيد يبقى يزداد الضغط يزيد بكتلة الجزيء كل ما الجزيء تبقى كتلته كبيرة يبقى الصدمة بتاعته أقوى يبقى يعمل لي ضغط أكتر يزيد بزيادة السرعة السرعة لما تبقى كبيرة يبقى الصدمة أقوى الضغط يقل بزيادة الحجم لما الحجم يزداد يقل معدل التصادمات وده أصلا سؤال علل يقول لك علل بزيادة الحجم عند ثبوت الحرارة فإن الضغط يقل ليه لما بزود الحجم الضغط بيقل هقول لما بزود الحجم المشوار اللي الجزيء بيعمله عشان يعمل تصادم واحد هذا المشوار بيطول فبالتالي معدل التصادمات ايه بيقل طيب لو بصيت للقانون ده كويس وبصيت لقانون بويل هتلقى ان ده هو ده بس ده ماكروسكوبي ودوت مايكروسكوبي افتكر معايا هو بويل كان بيقول ايه عند ثبوت درجة الحرارة عارف عند ثبوت درجة الحرارة يعني ثبوت ال V تربيع ماشي يبقى دي ثبتت فإن ضغط كمية معينة من الغاز عكسي مع الحجم تاني فإن ضغط كمية معينة بص كلمة كمية معينة عارف يعني ايه كمية معينة يعني الكتلة ثابتة يعني ال N M دي على بعضها ثابت اه فان الضغط والحجم بيتناسبوا تناسب ايه عكسي يبقى يا جماعه انا بعتبر ان قانون الضغط دوت هو هو قانون بويل بس دوت مايكروسكوبي وده ماكروسكوبي طيب المطلوب الثاني بقى حساب درجه حراره الغاز عايز ادخل درجه الحراره في الموضوع طب تدخل منين هنحط هنا بما ان وده من ضمن الاستنتاجات اللي علينا استنتج درجه حراره الغاز من فروض نظريه الحركه للغازات بقول له بما أن P في volume بيساوي تلت N M V تربيع ماشي ال P في ال volume ممكن استبدالها من القانون العام للغازات اللي هو اساسا بيقول ان P volume بيساوي N R T هشيل ال P volume واحط N R T N R T بيساوي تلت N M V تربيع طيب ولمول واحد من الغاز هفترض ان انا عندي مول واحد من الغاز يبقى ال N دي هتبقى بواحد مش هتكتبها وال R وال T وتلت N A بقى لان انا عندي مول يبقى اشتغل بعدد افوكادرو M V تربيع اصبح عندي ثابت العام للغازات وعدد افوكادرو الاثنين ثوابت هجمعهم تحت بعض والتلت ده يجي هنا بتلاتة يبقى تلاتة R ها على N A في T بيساوي M V تربيع طب R على N A يعني ثابت بولتزمان يبقى 3 K T بيساوي M V تربيع وعشان اوصل لصيغه طاقه الحركه فهقول 3 على 2 K T بيساوي نص M V تربيع يا ريت يا جماعه حتى اللي واخد الجزئيه ديت يراجعها معايا لان انا عارف في الفتره دي الناس بدات تنشغل بالكهربيه وبالحديثه وناسيين الغازات ماشي راجع معايا ده دلوقتي وان شاء الله المره اللي جايه هندخل في الكهربيه باذن الله صلي على النبي صلى الله عليه وسلم هنقول ده مره اخيره بسرعه استنتاج درجه حراره جزيئات الغاز هقول له بما ان ضغط الغاز يساوي التلت N M V تربيع على volume فاكر عملنا ايه عملنا مقص يبقى P volume بيساوي تلت N M V تربيع فاكر عملنا ايه شلنا ديت وعوضنا من القانون العام ب N R T طيب وبعدين افترضنا ان احنا عندنا مول واحد من الغاز فعوضنا عن ال N بواحد نزلنا ال R زي ما هي وال T زي ما هي تلت N A وهنا M V تربيع طب وبعدين جمعنا الثوابت اللي مع بعض يبقى R على N A وال T والتلت ده جه هنا بتلاتة m v تربيع طيب ال R على N A هنعوض عنها ب K يبقى 3 K T بيساوي m v تربيع هنضرب في نص يبقى 3 على 2 K T بيساوي نص m v تربيع طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي في مجموعة من الأسئلة هتشتق بقى من القانونين اللي احنا استنتجناهم معلش على فكرة أنا بقول للطلبة دايما الحصة بتاعت النهاردة ديت اللي هي بتاعت نظرية الحركة الغازات دي دي ذروة الصعوبة في المنهج يعني دي أصعب حاجة في المنهج بعد كده إن شاء الله كل اللي جاي أسهل من كده اعذروني مش أنا اللي حاطط المنهج المنهج تقيل فأنا غصب عني أنا كنت عايز النهاردة أدخل في الكهربية بس في بعض الطلبة قالوا لي معلش يا مستر كمل الغازات فأنا هكمل إن شاء الله آه أنا بقول دي أصعب حاجة في المنهج فمعلش يعني معذرة هي آخرها دلوقتي هنطلع بعض الملاحظات من القوانين اللي عندنا انا عندي القانون اللي هو الاولاني P بتساوي تلت N m v تربيع على volume طبعا ممكن كتابته بالشكل P بيساوي تلت ودول ممكن يتحط مكانهم rho v تربيع طيب وممكن اطلع منه قيمة تانية خالص اللي هي v تربيع بتساوي 3 P على rho يبقى v بس جذر 3 P على rho مين v دي؟ v دي جذر متوسط مربع سرعة جزيئات الغاز P الضغط بتاع الغاز ال rho كثافة الغاز وعلى فكرة عمليا اسهل طرق تعيين الكثافه تعيين سرعه جزيئات الغاز هي دي مش فاهم اقول لك يا سيدي يعني مثلا لو معايا غاز نيتروجين محطوط في اناء وعايز اجيب متوسط سرعته طب هعمل ايه اول حاجة من السهل معرفة الضغط يعني مثلا انا لو حاطط الغاز ده تحت الضغط الجوي يبقى دلوقتي الضغط معلوم تاني حاجة من السهل معرفة الكثافة كتلة الغاز اللي جوه مقسومة على حجم الإناء أبقى كده جبت الكثافة أقسم الضغط على الكثافة من خلال العلاقة دي v بتساوي جذر 3 P على rho أبقى عرفت إيه السرعة وبالمناسبة سرعة جزيئات الغاز كبيرة جدا يعني مش هتلاقيها بالخمسة متر على الثانية لا ده أنت هتلاقيها بالربعمية وبالخمسمية متر في الثانية الواحدة ومن أسرع الجزيئات غازي الهيدروجين والهيليوم سراع جدا لأن كثافتهم قليلة قوي بص كده للعلاقة يعني أنت دلوقتي لو جبت أكسجين وهيدروجين ونيتروجين عند الضغط الجوي الكثافة هنا بتاعة الهيدروجين والهيليوم أقل الكثافات فده يؤدي إلى أن السرعة تبقى إيه كبيرة تاني يعني سبب كبر سرعة الهيدروجين والهيليوم صغر إيه كثافتهم طب استنى طب ده بيؤدي إلى عدم وجودهم في الغلاف الجوي للأرض الهيدروجين والهيليوم سراع جدا لدرجة ان هم سرعتهم اكبر من السرعة اللازمة للافلات من الجاذبية فيستطيعوا فورا الافلات من جاذبية الارض طيب في هنا نتيجة لو معايا غازين مختلفين وليكن اكسجين ونيتروجين تحت نفس الضغط تحت نفس ايه الضغط يبقى الأكبر كثافة فيهم سرعته أقل والأقل كثافة سرعته أكبر لأن العلاقة عكسية وبالتالي ممكن أعوض بنتيجة معينة إيه هي؟ ممكن استخدام العلاقة دي يا جماعة V1 على V2 جذر رو 2 على رو 1 بس العلاقة دي ما تستخدمش إلا إذا قارنا بين غازين مختلفين بس عند نفس الضغط ماشي في سؤال تاني أو بعض الاستنتاجات التانية انا عندي كنا وصلنا 3 على 2 K T بيساوي نص m v تربيع اول استنتاج من هذه العلاقة استنتاج تعريف جديد للصفر كلفن لو انت افترضت ان ال T دي بصفر يا جماعة طب ما هو صفر في اي حاجة بصفر يبقى ده كمان بصفر اللي هو طاقة الحركة يبقى الصفر كلفن هو درجة الحرارة التي ينعدم عندها طاقة حركة جزيئات الغاز نظريا وقلنا نظريا لأن أنا قبل ما أوصل للدرجة دي بيكون تحول الغاز إلى سائل ويخرج خارج قوانين الغازات طيب إيه النتائج بقى أول نتيجة ممكن أسألك كده نظري يعني مثلا غازين مختلفين عند نفس درجة الحرارة وليكن أكسجين ونيتروجين عند نفس درجة الحرارة هل طاقة الحركة زي بعض ولا مختلفة؟ بص كده كويس طاقة الحركة تتوقف 3 على 2 كي دي ثوابت ولما تقول لي عند نفس درجة الحرارة آه يبقى ليهم نفس طاقة الحركة يبقى أول ملحوظة للغازات المختلفة نفس طاقة الحركة عند نفس درجة الحرارة للغازات المختلفة نفس طاقة الحركة عند نفس درجة ايه الحرارة طب السؤال الثاني بقى طب لو عندي غازين مختلفين في نفس درجة الحرارة هل حد فيهم أسرع من حد؟ آه طب أسرع من حد ليه؟ لأن مش هم عند نفس درجة الحرارة ليهم نفس الطاقة طب والطاقة دي نص ام في تربيع يبقى اللي امه كبيرة اللي كتلته كبيرة هتكون سرعته ايه اقل العلاقة هنا هتبقى علاقة عكسية بالعربي يعني مثلا لو معايا اكسجين وهيدروجين عند نفس درجة الحرارة يبقى ليهم نفس الطاقة بس الاكسجين كتلته كبيرة يبقى سرعته هتبقى اقل والهيدروجين كتلته صغيرة يبقى سرعته اكبر يعني لما اقول هنا برضو للغازات المختلفة هقول لي بقى سرعات مختلفة عند نفس الحرارة بسبب اختلاف الكتلة طب استنى بقى يلا دي نعدلها كده شوية شيل الاتنين مع الاتنين يبقى هنا الفي تربيع بتساوي 3 K T على m اه طيب لو شلت التربيع وحطيت الجذر تبقى ال v بتساوي جذر 3 K T على m طب لاحظ بقى ممكن تستخدم العلاقة دي V1 على V2 بتساوي جذر مين على مين بقى M2 على M1 طب العلاقة دي بقى تستخدم عند مقارنة سرعتي أو متوسط جذر مربع سرعتي غازين مختلفين بس بشرط عند نفس درجة الحرارة لأن أنت ما ينفعش تستخدم العلاقة دي إلا لما تكون التي ثابتة لأن أوريدي التلاتة كي ثابتين طيب لحظة بقى تعرف إن من نفس العلاقة دي ممكن تقول V1 على V2 بيساوي جذر M مول 2 على M مول 1 طب جت منين؟ بص يا سيدي نزل التلاتة ونزل ال K ونزل ال T ومكان ال m small حط لي M مول على عدد افوجادرو فعدد افوجادرو هيطلع فوق يبقى ممكن تقارن من كتلة الجزيئات وممكن تقارن من كتلة المولات وده الأسهل وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي مثلا لو أنا قلت لحضرتك أيهما أسرع الأكسجين أم النيتروجين عند نفس درجة الحرارة انت مش عارف بس لو فكرت شوية هتجيبها شوف لي مين كتلة موله أكبر الأكسجين كام الأكسجين 32 طب والنيتروجين 28 مين الأكبر الأكبر الأكسجين يبقى سرعته إيه أقل النيتروجين كتلته أقل أو كتلة موله أقل تبقى سرعته أكبر طب لو حبيت تقارن تجيب لي نسبة مئوية يعني لو قلت لك هات لي النسبة المئوية بين سرعة الأكسجين إلى سرعة النيتروجين يبقى هتقول على طول V1 على V2 بيساوي جذر M مول 2 على M مول 1 يعني سرعة الأكسجين على سرعة النيتروجين بتساوي جذر كتلة مول النيتروجين على كتلة مول الأكسجين طيب في نتيجة تانية الغاز الواحد كل ما سخنه سرعته تزيد ولا تقل تعال نرجع للقانون عندي غاز واحد يعني m ثابته و3 K ثابتين فلما ازود التي الفي تزداد اه يعني العلاقه طرديه بس بمناسبه العلاقه الطرديه دي خد بالك من الشغل بتاع الرياضه يعني لما يقول لك ايه اذا زادت درجه الحراره على تدريج كلفن الى اربع امثالها فان السرعه هيحصل لها ايه اقول له السرعه تزيد للضعف بس لان في جذر قاعد هنا تاني لو زادت دي اربع امثالها دي تزيد للضعف بس لو دي زادت تسع امثالها دي تزيد ايه آه الى ثلاث امثالها طيب لو عايز اشتق علاقه بهذا الشكل هيبقى V1 على V2 ودي اكتر علاقات استخداما وعليها مسائل كتير قوي بتساوي جذر T1 على T2 ودي تستخدم لمقارنة ايه بقى سرعتي غاز واحد بس عند درجتي حرارة مختلفتين دي بستخدمها يا جماعة لمقارنة سرعتين بتوع غاز واحد عند نفس عند درجتين حرارة مختلفتين طيب هننتقل للجزء الأخير اللي هو الربط ما بين نظرية الحركة للغازات وقوانين الغازات السؤال بيقول من فروض نظرية الحركة للغازات استنتج كل قوانين الغازات مش أنا في أول كلامي قلت إن كل شيء بندرسه دراستين دراسة ميكروسكوبية ودراسة ماكروسكوبية طيب أنا درست الغاز مرة ماكروسكوبي من حيث الضغط والحجم ودرجة الحرارة وجبت قوانين الغازات ومرة ميكروسكوب دراسة الحركة العشوائية بتاعة الجزيئات المتعددة وجبت فروض نظرية الحركة الغازات وجبت قوانين منها المفروض لو الاتنين صح يتقابلوا عايزين نثبت دوت يعني السؤال مرة تانية من فروض نظرية الحركة للغازات استنتج قوانين الغازات من فروض نظرية الحركة للغازات استنتج قوانين الغازات أقول له إيه؟ دايما السؤال بيحتوي جزء من الإجابة يا جماعة إيه القوانين اللي أنت طلعت بيها من فروض نظرية الحركة للغازات؟ قانون إيه؟ قانون أهو بتاع الضغط والقانون الثاني طيب تعمل ايه بقى انت عايز قوانين الغازات قوانين الغازات كان فيها الضغط والحجم والحرارة طيب الضغط موجود في القانون ده والحجم موجود في القانون ده والحرارة موجودة في ده انا عايز الحرارة تيجي هنا يبقى هعمل تبديل لو بصيت كويس هلقى ان قيمة بشطب الاتنين مع الاتنين ال m v تربيع ب 3 K T ال m v تربيع بكام يا جماعه ب 3 K T اه يبقى اقول ال P هتساوي تلت اهو وال volume اهو وال N اهي ومكان ال M V تربيع هحط مين 3 K T طب اشطب الت- التلت مع التلاتة يبقى ال P بتساوي N K T على volume على فكرة العلاقة دي بتحل لنا مسائل كتير قوي P بتساوي N K T على مين على volume هقول تاني انا دلوقتي بيقول لي من الحاجتين دول القانونين دول عايز قوانين الغازات فانا اول خطوة دمجتهم مع بعض عشان اجمع العناصر بتاعت قوانين الغازات في حيز واحد وصلت من دول لده يبقى دي نتيجة جاية منهم ماشي يبقى P بيساوي N K T على volume اقول له لو بصينا للمعادله اللي قدامنا ديت لو افترضنا ثبوت ال T عند ثبوت ال T هلاقي ان ال P عكسي مع volume يبقى انا كده وصلت لقانون بويل بص كده كويس مش ال N وال K ال N لما يكون عندي كميه معينه يبقى عدد الجزيئات ثابت وال K ثابت بولتزمان يبقى لما تكون الحراره ثابته يبقى انا هوصل الى ان ال P وال volume بيتناسبوا تناسب عكسي طيب عند ثبوت ال volume خد بالك ان ال N وال K دايما ثابت لما ثبت ال volume هلاقي ان ال P طردي مع ال T يبقى انا كده وصلت لقانون الضغط طيب عند ثبوت ال P لو ثبتت الضغط وجبت الحجم مكانه هلقى ان ال volume طردي مع ال T يبقى انا كده جبت قانون شارل طب وبعدين وعموما بقى هلاقي اللي قدامي دوت P volume على T بيساوي ثابت يبقى برضه هنا ده القانون مين العام يبقى دلوقتي احنا ربطنا ما بين الدراستين دراسة الغازات من خلال القانون العام للغازات او من خلال قوانين الغازات او من خلال الدراسة الميكروسكوبية ودلوقتي او النهاردة درسنا الغازات من خلال الدراسة الميكروسكوبية وبعدين في الاخر دمجنا الاتنين مع بعض اللي فاضل من وقت البرنامج نص دقيقة وعايز معلش يعني اطلب من اولياء الامور حاجة صغيرة بغض النظر عن الثانوي العام آه صلوا على النبي الاول صلى الله عليه وسلم لو سمحت يا ولي الامر حضرتك امشي في يوم سيب شغلك كده وروح عند المدرسه اللي فيها بنتك وامشي في وسط ال- البنات وشوف ايه اللي ممكن يحصل تابع من فضلك لان المدرس لوحده احنا بجد يعني بنشوف مناظر بتتعبنا بس احنا واحنا في الشارع مش هنقدر نعمل حاجه فلازم كل واحد عنده ولد او ولدين او بنت او بنتين يعني مزيد من الرقابه شويه عشان انت ما تعرفش البنت بتنزل بشكل وفي الشارع بتبقى بشكل وبترجع البيت ترجع لشكلها تاني صدقني والله يا رب يا رب ما تفاجأ ان بنتك بتمشي في الشارع بشكل غير اللي انت بتشوفها فيه فلو سمحت الناس اللي بتشتغل شغلة وشغلتين وثلاثة الله يرضى عليك ولادك أولى بالوقت ده لأنه والله أقسم بالله لما بنمشي في وسط الطلبة في الشارع يعني بيصعبوا علينا بناتنا فلو سمحتوا يا جماعة مزيد من الرقابة الله يرضى عليكم آه طلبة ثانوية عامة شد حيلك اللي فاضل أقل من 100 يوم ربنا معاكم اجمدوا آه ونستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته